إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من أحب عبادك لك ومن أخلص عبادك لك ومن أصدق عبادك لك سبحانك وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك أهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد من هنا التغيير وما زال ملف شعبان مفتوحة وخلاص كلها أيام قلائل ونستقبل شهر الغنائم اقترب الوعد الحق خلاص أيام قليلة كلها 24 يوم أو أقل ونبلغ رمضان حاسس بالوقت ده حاسس انه خلاص ايام قليلة جدا واحنا محتاجين نستعد وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى قال ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين قلنا لابد من عدة إيمانية مش هينفع تستقبل رمضان وانت غافل وانت مش مركز وانت مش فاهم يعني ايه رمضان رمضان الفرصة رمضان فرصتك رمضان فرصتك رمضان فرصة لمسح صحائف السود كل ما اقترفت اليد من ذنوب ومعاصي وخايفين نقابل وجه رب كريم واحنا بهذه المخالفات وهذه المعاصي الفرصة الصحيفة تمحى يغفر لك ما تقدم من ذنبك لا ويمكن كمان يغفر لك ما يتأخر تلقى الله وأنت قد غفرت لك ذنوبك كلها فرصة ما تتعوضش فرصة ان ملخص حياتك هدفك اللي انت اتخلقت من اجله فرصة ان انت تحقق الغنيمة الباردة العتق من النيران خلاص تبقى محتاج ايه تاني فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فقد فاز خلاص تعتق من النار فرصة ان رصيدك يعلى عند ربنا سبحانه وتعالى وتبلغ ليلة القدر ويمكن لو احسنت في هذه الليلة يكون ده عربون لمرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة مش عايزين نغفل مش عايزين نتوه عايزين المعاني دي تبقى مترسخة جوانا عايزين نستقبل رمضان واحنا في أتم العدة لنيل الثمرات قلنا رمضان شهر الحصاد وكان رجب شهر البذر واحنا الآن في زمان السقيا واتقابلنا واتكلمنا في الحلقة الماضية عن سقيا شعبان فاكرين حديث أسامة ابن زيد الذي رواه النسائي والإمام أحمد بإسناد صحيح لما وصف سيدنا أسامة حال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم وكان يتحرى الصيام في هذا الشهر العظيم شهر شعبان فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مزية شعبان اشمعنى الشهر ده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصوم في هذا الصيام الكثير الذي أخبرت عنه أمنا عائشة فكانت تقول كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله والعلماء قالوا كله مش معناها كل أيام شعبان وإنما جله يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان 25 يوم 26 يوم ممكن يصوم صيام كبير جدا وفي لفظ كان يصوم شعبان إلا قليلا اشمعنى شعبان فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وقلنا هنا ثلاث وقفات وابتدينا من الوقفة الأولى ذاك شهر يغفل الناس عنه العلماء الشراح لهذا الحديث قالوا يغفل الناس عنه يبقى الناس ما بتبقاش مركزة في شعبان زي تركيزها لشهر حرام زي شهر رجب وزي شهر رمضان اللي الإسلام جه بتعظيمه وجاء بالغنائم الكبيرة اللي بيحصلها العابد في رمضان لكن شعبان الناس ما بتبقاش واخدة بالها من قيمته فبتغفل عنه وقالوا عنه بمعنى فيه يعني يغفل الناس عادة فيه فقالوا علينا ان احنا ناخد بالنا من القواعد دي في الطريق لربنا سبحانه وتعالى ان الذكر والعبادة في وقت الغفلة تعظم عند رب العالمين وعندنا في ذلك نصوص, نصوص كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلفنا الصالح النبي, النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي لما تلاقي الناس دلوقتي كلها مركزة في ايه تقضي عطلة السنة فين نقضي الاجازة فين نصيف فين لما تلاقي الناس كلها ما بتراعيش المعنى ده انا عارف ان اغلب الناس بفضل الله عز وجل عائلات محترمات وعندنا اكيد الغيرة لله تبارك وتعالى بس احنا متعودين على النظام ده متعودين على الحياة دي متعودين ان احنا نقضي الوقت ده في شهر سبعة وشهر تمانية نقضيه في المصايف طيب ما انت مطلع على الفتن ما انت شايف اللي بيحصل وانتهاك حرمات الله عز وجل يا محب لله تبارك وتعالى ويا أختاه يا من تحبين الله أنا بخاطب كل واحد دلوقتي بالله عليكم بالله عليكم لما تسمعوا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يغار أيوة ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يغار صفة الغيرة ثابتة لله تبارك وتعالى وغيرة الله أن تنتهك محارمه لو بتحبه تبقى غيرا له هو سبحانه وتعالى يحب اللي بيحصل في المصايف اللي بيحصل على البلاجات دلوقتي الشباب كل سنة يتصلوا عليا ويقولوا والله من أسوأ لأسوأ يعني كانت في خطوط حمراء ما كانش ينفع يحصل كذا لما يتصل عليك ويقول لك والله العظيم بيحصل زنا في البحر تقول ايه لما يقول لك والله حصل حاجات انا مش قادر اتكلم احنا انا عارف ان في ناس كتير عارفة الواقع المر ده وعارفة اكتر من اللي انا عارفه بكتير بس يبقى الناس هتستقبل رمضان واحنا للأسف الشديد في الغفلات دي ناس دلوقتي بتفكر تتعبد ربنا ازاي وتعمل شنط رمضان وبتفكر تصوم صيام قد كده في شعبان علشان خاطر ترفع الأعمال وناس قاعدة ولا هي هنا خالص بتفكر السنة دي رمضان جاي عشرين تمانية ازاي هيبقى رمضان والساحل ازاي هنقضي رمضان السنة دي عشان كده انا عايز نبتدي حملة من درسنا ده من هذه المحاضرة عايزينها لغاية اول رمضان الحملة بعنوان الا رمضان والكلمة دي احنا استفدناها من عبارة الخليل ابراهيم الذي بلغ أعلى منازل المحبة لله تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا سيدنا إبراهيم يقول إيه فإنهم عدو لي إلا رب العالمين أنا عايز المعنى كده أنا دلوقتي قدامي فتن كتير قدامي أبواب معاصي كتير وقدامي فرصة ان ربنا يعتق رقبتي من النار فانهم عدو لي الا رب العالمين اي حاجة هتقطعني عنك صارت عدو لي لو اللي هيقطعني عن ان انا افوز برفقة النبي محمد وبالعتق من النيران اللي هيقطعني عنه شهوة شهوتي دي من اللحظة دي عدو لي إلا رب العالمين كل شيء النهاردة بيبعدني كل شيء النهاردة مخليني عايش الغفلة دي فإنه عدو لي إلا رب العالمين وعايزها تبقى كده إلا رمضان بالله عليكم إلا رمضان تنتهك فيه الحرمات إلا رمضان الناس من دلوقتي بسأل يا جماعة الناس اللي عادة بتقضي الوقت ده في الملاهي وفي الغفلات هتقضي رمضان ازاي مع الحر ومع مع ناس بتقول لا هيقعد زي ما هو هيقضي مصيفه زي ما هو ومش فارق معاه عملوا استبيان على احدى القنوات ها رمضان لما هيبقى مع الصيف ايه الاخبار في ناس قالت يعني ايه رمضان مش واخدين بالنا يعني ايه رمضان والله كده ده بيحصل في زماننا ده في ناس مش واخده بالها من اي حاجة من الكلام ده عشان كده الا رمضان الا رمضان انه يبقى المعاصي دي في النهار ده الواحد بيتأذى النهاردة لما يلاقي المحلات بتاعة الاكل فاتحة في نهار رمضان وناس قاعدة بتاكل جوه ويجي يقول لك اصلهم معذورين واصل ده يا اما كذا يا اما كذا ما كانش بيحصل الكلام ده النهاردة الغفلات النهاردة عدد المسلسلات والحاجات اللي بتنتج عشان رمضان على عدد القنوات قد ايه الا رمضان الا رمضان الغفلة كمان في رمضان يعني شهر تتنزل فيه الرحمات شهر يقول فيه المنادي يا باغي الخير اقبل يا باغي الشر اقصر ولسه في ناس هتبقى بتنتهك الحرمة في رمضان بالشكل ده يا جماعة خطر والله والله خطر وما أعظم من خطر عارفين يعني ايه انتهاك الحرمات في زمان تضاعف فيه الحسنات والسيئات العلماء قالوا خدها قاعدة ثلاث حاجات تضاعف بها الأعمال عند رب العالمين شرف الزمان شرف المكان شرف الشخص شرف الزمان رمضان عتق من النيران رمضان مغفرة للذنوب ما تقدم وما تأخر رحمات شهر الرحمة شهر المغفرة شهر العتق شهر فيه كل الجوائز العظيمة دي فبتضاعف فيه الأجور وتضاعف فيه الحسنات برضه تضاعف السيئات شرف الزمان زي رمضان زي العشر الأول من ذي الحجة شرف المكان زي بيت الله الحرام اتصور واحد بيسرق في بيت ربنا لأ في بيت الله الحرام ده ربنا بيقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم عارف يعني ايه ومن يرد عارفة يا اختاه يعني ايه ومن يرد مجرد انه بدأ ياخد قرار لسه ما عملش يعني قعد كده يقول ايه انا اول ما هرجع بلدي وهو في بيت الله الحرام اول ما هرجع بلدي هنتقم من فلان لسه ما عملش حاجة بس خد القرار خلاص هعمل كده هو ده اراد السوء اراد بس ربنا قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فخدوا منها العلماء حكاية مضاعفة السيئات في الزمان الشريف والمكان الشريف تتصور انه يبقى رمضان بالنسبة لك شهر لمضاعفة السيئات الناس من دلوقتي بيقولوا لي في ناس هتتسحر اول ليلة في مارينا ويصبح عليهم بقى أول فطار في البلد لكن لازم يعني يختم أول ليلة يبقى هناك وفي ناس من دلوقتي بتقول لا لا لا خلاص النهار وما ينفعش و- وبلاجات ومايوهات وكلام لا لا لا لا لا, لا ما ينفعش فنقضي النهار زي ما احنا عايزين يعني نبقى نايمين نبقى كذا ومن بالليل بقى في الخيبة الرمضانية الخيبة ال- مش الخيمة الرمضانية الخيبة تلاقي بقى ايه خلاص كله خ- هيطلع دلوقتي وخيم وبالليل وازاي بقى ما ينفعش الوقت ده يضيع مننا وناس قائمة لله تبارك وتعالى ساجدة راكعة ترجو رحمة ربها وتخشى عذابه ناس يقوموا الليلة على ما لا يرضي الله وناس تتفطر قدماها في القيام بين يدي الله اختر لنفسك هتبقى من مين يا جماعة انا عايز المعنى ده من دلوقتي اصل السنة دي 20 8 السنة اللي جاية هيبقى في اول اغسطس هيبقى 10 8 شوية بشوية هنخش في شهر 7 هنقعد نستمر على الكلام ده اربع خمس سنين قدام عايزين من دلوقتي نكون فرق عمل او ناس تتبنى المعنى ده غير لله تبارك وتعالى ليه ما يبقاش الشعار ده موجود استيكرات نكتب فيها الا رمضان ونقول للناس بالله بالله غير لله مش اي حاجة تانية عشان ربنا بالله عليكم عشان ربنا ما يتسخطش علينا في السماء عشان ربنا ما يتنزلش علينا بغضبه كفاية اللي احنا عايشينه كفاية العملية مش محتاجة تسوء أكتر من كده كلنا عارفين اللي بيحصل لأمتنا من مهازل ومن خزي ومن عار ومن ومن كفاية بالله عليك بالله عليك لله رب العالمين مش عارف تجاهد نفسك في شهوة مش عارف تقول لنفسك لأ حتى ولو كان ربك في السماء بيبسط يده لك حتى تتوب حتى تؤوب حتى تراجع يفتح لك الكنوز دي منجم الذهب ده وانت تديله ظهرك وانت ما تقدرش ما يعديش عليك الوقت ده من غير ما تقضيه في السيناريوهات المعروفة والبرامج المعروفة اللي انت بتعملها في التوقيت ده واللي انت بتعمليها في التوقيت ده مين يسمعني دلوقتي ويقول فإنهم عدو لي إلا رب العالمين إلا رمضان نفسي والله أنا بتخيل كده إن في شباب تبقى حاطة تيشيرتات وكاتبين عليها إلا رمضان إن في استيكرات تبقى مطبوعة في كل مكان في جميع أنحاء العالم الإسلامي مكتوب عليها إلا رمضان انه يبقى في مطويات مكتوب عليها الا رمضان لا تنتهك حرمة رمضان بفكر ان الشباب تعمل جروبات على المنتديات المختلفة على الفيسبوك وعلى المواقع المشهورة ويبقى حملة اسمها الا رمضان الا رمضان مين يا جماعة يتبنى مين يا جماعة يغير مين يا جماعة محب لله تبارك وتعالى ويتبنى الفكرة دي وينفذها في الحال الشباب اللي بتعرف تشتغل في الجرافيك من دلوقتي تصميمات وتتحط في كل مكان إلا رمضان الشباب اللي تقدر تنشئ مواقع موقع يبقى اسمه إلا رمضان مين يتبنى الفكرة مين يبعت دلوقتي مسجات للناس كلها ويقول إلا رمضان اللي عارف فلان وفلانة اللي مش مركزين لغاية دلوقتي والوقت بيجري والوقت بيمر مين يصحيهم ويفوقهم ويقول لهم إلا رمضان عايزين ما نتهش عايزين نفوق عايزين نراعي عين رب بصير مطلع على أحوالنا خايف على كل واحد خايف على نفسي وخايف عليكم ان ربنا سبحانه وتعالى يعمنا بالعقوبة لاننا ما رعيناش حرمة شهر معظم عند رب العالمين السلف كانوا إذا أتى شهر شعبان شهر فيه الغفلة كانوا يستحبون أن يعمروا هذا الزمان بطاعات وعبادات مختلفة بيذكر ابن رجب في الكتاب الماتع ويا ريت الناس اللي عندهم قدرة يحصلوا ويتحصلوا على هذا الكتاب كتاب لطائف المعارف فيما للعام من الوظائف كتاب عظيم جدا بيجي شهر شعبان يقول لك تعمل ايه يجي شهر رمضان يقول لك الوظائف بتاعته ايه شوفوا بيقول ايه في المعنى ده ان احنا ازاي نعمر وقت الغفلة ده علشان خاطر ننجو ولو بأنفسنا بيقول كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين ما بين صلاة المغرب والعشاء ويقولون هي ساعة غفلة الناس بتغفل امتى انا اعبد عشان يضاعف الاجر عند رب العالمين وكذلك فضل فضل صلاة القيام في وسط الليل الوقت اللي في الغالب اغلب الناس او ربما كل الناس الا قليل نايم فيه فكانوا يستحبوا الصلاة في هذا الوقت يقولون لاشتمال الغفلة على اكثر الناس فيه والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ان استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في هذه الساعة يعني في نصف الليل فكن ولهذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل يعني لو المغرب الساعة 8 والفجر الساعة 4 يبقى نص الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان احنا نصلي صلاة العشاء على الساعة 12 كده ليه؟ قال لأنه وقت غفلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يصنع ذلك لشمول الغفلة في هذا الوقت ناخد الفاصل ده ونستكمل هذا المعنى وما تنسوش إلا رمضان
من نفسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تدلك على المصير وانت لو قلبك كبير سرك كبير أو قرارك لو خطير اوعى تفضل للهموم دايما أسير البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تدلك على المصير
سنعود بمشيئة الله بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله أكيد كل واحد فينا مشتاق لزيارة بيت الله الحرام والطواف حول الكعبة الشريفة علشان كده بتقدم لكم قناة الناس أهم زيارة في حياتك مسابقة زيارة العمر مسابقة قناة الناس غير أي مسابقة مسابقتنا الكل فيها كسبان مسابقتنا جايزتها عشر رحلات عمرة ومن غير سحب أيوة من غير سحب ولا قرعة كل اللي عليك انك تتصل بالارقام دي 1707 من اي محمول او 09377 من اي تليفون ارضي وهتسمع اسئلة دينية وكل سؤال بتجاوبه صح هتاخد عليه نقطة والفايزين معانا هم اللي هيقدروا يجمعوا اكبر عدد من النقاط يعني من غير سحب ولا قرعة الكل في مسابقتنا كسبان وهيكسب اللي هو يختاره من فواصل قناة الناس قبسات همسة نبضة شخصيات إسلامية الكليبات والأناشيد الدينية كل ده هتقدر تختار منه اللي انت عايزه بمجرد اشتراكك في المسابقة بعد ما تخلص مكالمتك هتوصل لك رسالة فيها عنوان الموقع الإلكتروني لقناة الناس تدخل الرسالة دي على الإنترنت من تليفونك وتحمل اللي انت تختاره من القائمة ما تنساش تسجل اسمك ورقم تليفونك علشان تقدر تكمل على رصيدك من النقط لو اتصلت من نفس الرقم اللي اشتركت منه أول مرة ومع كل اتصال بتتصلوا بينا هتقدر تنزل حاجة واحدة من موقع قناة الناس اللي هنبعته لك بعد ما تخلص اتصالك وبنفكركم اللي هيكسبوا جوائز مسابقة زيارة العمر هم العشرة المشتركين اللي هيجمعوا أكبر عدد من النقاط والعشرة دول كل واحد فيهم هيكسب رحلة عمره والمفاجأة إن رحلة العمرة دي هتكون طوال شهر رمضان وآخر ميعاد للمسابقة وتحديد الفائزين يوم 2 8 وده هيكون أول فرز وأول مفاجأتنا وما تنسوش يوم 2 8 وكل عام أنتم بخير جوائز هذه المسابقة مقدمة من قناة الناس بالتعاون مع شركة الفرقان للسياحة عدنا بحمد الله
البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تدلك على المصير وانت لو قلبك كبير وانت لو سرك كبير أو قرارك لو خطير اوعى تفضل للهموم دايما أسير البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تجيلك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدنا إليكم وما زلنا بصدد الكلام عن حملة إلا رمضان وكنا بنتكلم عن عبودية الغفلة عبودية الله سبحانه وتعالى في وقت الغفلة وقد إيه عظم الأجر للي هيركز دلوقتي للي هياخد القرار دلوقتي عايز أسمعكم بعض الآثار الواردة في معنى عبودية الله عز وجل في الغفلة وقد إيه عظم أجر صاحب العمل في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه الناس في وقت الفتن اللي هيبقى متعبد لله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم للعامل منهم أجر خمسين منكم فقالوا منهم قال بل منكم يعني العابد لله تبارك وتعالى في زمان الفتن في زمان آخر الزمان الزمان اللي احنا عايشين فيه ده قال النبي صلى الله عليه وسلم للعامل في هذا الوقت أجر خمسين من عمل الصحابة قال للعامل منهم أجر خمسين منكم ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ليه هياخدوا الأجر العظيم ده قال إنكم يعني الصحابة تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا اتصور كده لو أنا ركزت في شعبان الأيام دي ولو أنا خدت القرار وبدأت أتعبد ربنا سبحانه وتعالى وتبت ربنا سبحانه وتعالى وقهرت شهوتي وآثرت الله عز وجل على شهوة نفسي ممكن يبقى أجري أجر خمسين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تدفع لها كام دي تعمل لها ايه دي شوف لما يبقى اجرك بالسمو والعلو ده ويمكن يكون هو ده زي ما قلت يكون هو ده الدافع ان انت تبلغ المنزلة عند رب العالمين وتبقى في رفقة خير النبيين صلى الله عليه وسلم قالوا ايضا في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء ما هو ده الغريب اللي هينفذ الكلام اللي احنا قاعدين بنقول عليه ده هو ده الغريب في الزمن ده ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم من هو الغريب قال الذين يصلحون إذا فسد الناس تاني حاجة تاني نية تبلغ طوبة في الجنة عارف طوبة دي تمشي في ظلها مئة سنة الظل بتاعها الورق الشجر بتاعها لما تيجي كده آه، تمشي في الظل من أوله لآخره تمشي مئة سنة طوبة دي اللي تنبت الملابس التي يلبسها أهل الجنة يعني أنت قاعد كده في الجنة ونفسك تلبس الماركة اللي عمرك ما لبستها في حياتك نفسك تلبس الكذا في الجنة ده اللي انت كان بتهفو اليه في الدنيا تلبس اشيك حاجة فمنين تاخد تاخده من طوبة من الشجرة دي اللي مين حينالها الغريب الذي يصلح إذا فسد الناس فعشان طوبى اللي في الجنة عشان تبقى سبب من أسباب بلوغك الجنة بالله اذكر في هذا الوقت في وقت الغفلة بالله جاهد هواك وتعالوا ناخد النية التالتة دي كمان ودي بقى مش عارف هتدفع لها قد ايه اجيبها لك الاول من مشهد عشان تحس بقيمتها اتخيل انت تبت والحمد لله التزمت وبقيت مركز فاكر الذنب بتاع ايوه ده الذنب اللي انت اول ما بتسرح كده فيه بتفتكره الذنب ده هتقرر عليه بين يدي الله ايوه ووجدوا ما عملوا حاضرا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا اتخيل بقى الواحد مننا كده ماسك صحيفة عمله وكأنها شاشة digital عارفين الشاشات ال digital النهاردة اللي بتوع الفيديو سي دي والحاجات دي كأنه شاشة قدامه ويشوف نفسه وهو بيعمل الذنب ال... وبعدين رب جليل يضع عليه كنفه يعني ستره تبقى قاعد كده كأنك موجود في صندوق ومفيش حد مطلع عليك إلا رب العالمين ويقول لك يا عبدي عملت الذنب ده في حقي عملت كذا يوم كذا انت كنت لسه مش عايز تتواصل معايا وكنت مبطل صلاة انت كنت مش قادر تقاوم نفسك في سجارة ولا في مخدر انت شهوتك كانت بتغلب عليك فكنت بتدخل على المواقع السيئة وكنت بتعاكس بنات وكنت بتمشي مع بنات وما كانتش فارقة معاك انت لسه مش عارفة تاخدي القرار وتتحجبي بقى حجاب شرع الجد مش حجاب اسبانيش ومش حجاب الوان ومش حجاب كذا انت لسه لغاية دلوقتي مش عارفة تجاهدي هواكي في دي لما يقولك انت ما كنتيش قادرة تاخدي القرار ده ما كنتيش قادرة تتوددي لربك وتاخدي القرار ده محبة وغيرة لله لما يقولك عملتي كذا كنت متبرجة كنت كذا كنت كذا هتقولي ايه ما عندكيش حل ربنا سبحانه وتعالى من يناقشه يعذب قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب يعني ايه لو انت قال لك انت كنت بتمشي مع بنات لا يا رب ما حصلش ده هي مرة مرتين ليه ده كله كده طب خلاص يختم على فمك اللسان يسكت وتنطق الايد تنطق الجوارح ايوه كان بيعمل ايوه كذا وتفضحك وكمان الحاجة مجسدة قدامك وجدوا ما عملوا حاضرة هتعمل فيها ايه دي الحل فين الحل في الجايزة التالتة ان تدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب قول لي بسرعة اعمل لها ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه طيب ربنا بيضحك امتى آه الله يضحك نعم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي راح قال له آه الله يضحك ربنا بيضحك قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا أكيد ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن في ثلاثة ربنا بيحبهم وبيستبشر بيهم ويضحك لهم منهم مين منهم واحد كان في جيش ودخل الجيش في المعركة حمي الوطيس اشتد القتال كله جري إلا هو وقف يقاتل عن الفارين كل فر وهو وقف صلب ثابت إما أن يقتلهم ويردهم وإما أن يستشهد حامى بجسمه ينفع تبقى انت او تبقى انت ينفع حضرتك او حضرتك يبقى محقق للمعنى ده طب قول لي اعملها ازاي ايه الرابط هقول الرابط الرابط أنهم قالوا وهذا في بعض الآثار ذاكروا الله في الغافلين كالمقاتل عن الفارين نفس المشهد ده بيفر وده بيقاتل عنهم فلما انت تذكر ربنا في وقت الغفلة ده يمكن ربنا في اللحظة دي يضحك لك عشان انت قمت بالمعنى ده وعشان انت قمت بالمعنى ده فاذا ضحك الله لك واذا ضحك الله لك تدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب تبقى فرصة ولا لا تبقى غنيمة ولا لا تبقى جايزة لا تعدلها جائزة ولا لا اسمعوا الأثر ذاكروا الله في الغافلين كالمقاتل عن الفارين وذاكروا الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي تحات ورقه ورقه تناثر وهي دي الشجرة الخضراء اللي تغدق على الناس ويأكل الناس من ثمارها ذاكروا الله في الغافلين يغفر الله له بعدد كل رطب ويابس أعظم أسباب المغفرة هي ذاكروا الله في الغافلين يعرف مقعده في الجنة يبقى ما تشتغلهاش دي عايزين المعاني دي ما ننساهاش عايزين من دلوقتي ناخد لها برنامج عملي واحد عايزين نكثر من الذكر بشتى الأنواع وبالذات نركز على النوعية دي من الأذكار عايزين زي ما اتفقنا في واجب الحلقة الماضية الإكثار من الاستغفار عشان نكثر من أسباب المغفرة عشان إن شاء الله نتهيأ لزمان المغفرة ويا رب يتقبل منا جميعا إن شاء الله نكثر من الاستغفار اتنين عايزين نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وانا هقول دلوقتي مزية من المزايا دي خاصة في شعبان قوي عشان هو زمان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين احنا خدنا واحد شهر غفلة اتنين شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين العلماء قالوا حكم عديدة اشمعنا بترفع الأعمال في الزمان ده وإزاي أستقبل هذا الزمان اللي هيرفع فيه الأعمال أعمل إيه إيه الحاجات اللي أنا أعملها في الوقت ده فمنها موضوع الذكر وده يبقى في مقابل موضوع الغفلة قلنا استغفار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نكثر من الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عشان ثقيلتان في الميزان وعشان ربنا بيحبهم حبيبتان إلى الرحمن وسهلين فوانتوا بتشوفوني دلوقتي يلا وصية ويبقى هو ده يعني رجائي عندكم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ونكثر من الورد اللي أنا مسميه ورد الالتزام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير النبي صلى الله عليه وسلم قال هيتغفر له 100 سيئة هتكتب له 100 حسنة هتبقى ليه حرز من الشيطان وكأنها عدل عشر رقاب كأنك انت اهديت كده عدل عشر رقاب كأنك اعتقت عشرة وكأنك بتقول لربنا يا رب زي ما انا عملي ده كأنه عتق عشرة أعتق رقبتي من النار الجايزة المهمة بقى في ورد الالتزام ده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إنه قال ولم يأتي أحد بمثل ما جاء يعني اللي صلى قد كده اللي صام اللي عاد مريض اللي شهد جنازة لم يأتي أحد نكرة في سياق النفي اهي العلماء الوصول تقول تفيد العموم لم يأتي أحد بمثل ما جاء إلا رجل زاد إلا رجل زاد لما تسمع كده واحنا قايلين عايزين يبقى ذكر وشوفوا قد ايه بقى نوايا كتير فيها يبقى افضل عمل ويبقى سبب ان شاء الله في ان ربنا سبحانه وتعالى يراني وانا ذاكر في وقت الغفلة فيضاعف عملي ويا رب تبقى سبب فيه دخول الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب شوفوا قد ايه معاني عالية وغالية وثمينة عايزين نركز في المعاني دي ولما تسمع إلا رجل زاد وانت بقى عندك الهمة وانت عندك الإرادة وانت عابد لله محب لله طب والله لنا قايل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعدد أكتر من 100 مرة هتقولها 200 هتقوليها 300 هتقولها ألف مرة عايز أبقى أحسن واحد في الوجود أحسن واحد الآن عابد لله في الكون ولم يأتي أحد بمثل ما جاء إلا رجل ذات المعاني بقى الفقرة الثانية في الحديث ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين العلماء قالوا لما تسمع ده أول شيء أول وظيفة تبقى خايف قال الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون العمل كله بتاع السنة هيترفع هيتأثر عليه إما مقبول أو مردود يا رب تقبلني عندك في عبادك الصالحين يا رب يا رب ما أكون من الغافلين يا رب لا أكون من المبعدين يا رب تنزل علي برحماتك يا أرحم الراحمين يا رب تقبل مني إنك أنت السميع العليم وتب علي إنك أنت التواب الرحيم يبقى يرفع العمل وأنا خايف إن العمل يرد أبقى خايف أبقى عندي الإشفاق ده ونحققه عملي في إيه في سجدتك وانت ساجد في صلاتك ادعي ربنا انه يتقبل منك عايزين على مدى ال 25 يوم دول كلهم يا رب تقبل منا تقبل منا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدني وتكرم سبحانك الأعز الأكرم يبقى هكذا أول وظيفة لما تسمع ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين تبقى وظيفة وظيفة الوجل والخوف قالوا من حكم رفع الأعمال في هذا الوقت قالوا لأن الأقوال الطيبة والأعمال الصالحة ترفع لتشفع بصاحبها فعليك بالمشفعات ناخد واجبات عملية ايه المشفعات ايه الحاجات اللي تشفع لي عند ربنا عملي طالع في قصور صلاة ما فيهاش خشوع صلوات كنت بقضيها صلوات كنت بجمع بينها صلوات كان فيها وفيها ايام غفلت فيها اعمل ايه عشان العمل ده يترفع ويقبل قالوا عليك بالمشفعات ايه المشفعات روى ابن ماجه وحسنه الالباني وصححه الالباني من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد سبحان الله لا إله إلا الله الحمد لله ينعطفن حول العرش يبقوا يمشوا كده زي الطواف حول الكعبة ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به أي من يشفع له يبقى سبحان الله من فمك ولا إله إلا الله والحمد لله في زمان الشعبان عالية قوي ومهمة قوي وغالية قوي وثمينة قوي ما نفرطش فيها أبدا دي وتبقى معانا كمان في موضوع الذكر عشان يبقى خامس حاجة بعد استغفار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحبيبتان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويبقى معاها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ليهم شفاعة عند رب العالمين تاني حاجة عايزين نركز عليها برضو واجب عملي روى الحاكم وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل فأخرجته من النار أو أدخلته الجنة سورة إيه صح سورة تبارك سورة الملك هي دي تشفع لصاحبها والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أسباب النجاة من عذاب القبر أن يلتزم الإنسان بسورة تبارك كل ليلة ناخد قرار كل ليلة نصلي به واحنا نصلي ركعتين خفاف بسورة تبارك اللي مش حافظها من المصحف او يقرأها قبل ما ينام علشان تبقى شافعة ويبقى سبب في انها تشفع ليك في زمان شعبان ثالث حاجة روى الإمام أحمد وابن أبي شيبة وصححه الألباني من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آية الكرسي والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق عند ساق العرش الآية دي بالذات ليها لسان وشفتين بتعظم ربنا سبحانه وتعالى فلما تبقى طالعة من فمك وتبقى مكانها كده مكانها عند ساق العرش يمكن تشفع لك لانك كنت ممن يتلوها كثيرا والناس اللي بتخاف من الجن وبتخاف بتخاف من الحسد وبتخاف من السحر آية الكرسي وقاية ومن جاء من هذه الفتن كلها فعايزين نتواصى بآية الكرسي دبر كل صلاة وفي نفس الوقت وانت ماشي وانت بتتحرك آية الكرسي عشان تبقى شافعة لك إن شاء الله تبارك وتعالى فالكلمة الطيبة شافعة وأعظم الكلم الذكر لا شك دي الحكمة الأولى إن في أعمال لما بترفع لرب العالمين وفي نفس الوقت بيبقى قول طلعوا مع قول صالح قول حسن من الأذكار اللي احنا قلناها دي كلها سواء من قرآن سواء من أذكار تبقى شافعة لك ويبقى سبب إن شاء الله إن شاء الله في أن يرفع العمل وهو بإذن الله تعالى متقبل تاني حاجة من الحكم قالوا هي مباهاة مباهاة رب العزة ملائكته بتلك الأعمال ليه بيرفع العمل بيرفع العمل لأن ربنا سبحانه وتعالى بيباهي بأعمال الصالحين في هذا الوقت طب تعالى كده نشوف ايه الأعمال اللي انت لو عملتها ربنا يباهي بيك يثني عليك في الملأ الأعلى أول حاجة قلناها كثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة يعني صلى الله يعني أثنى الله عليه في الملأ الأعلى فيبقى العمل بيترفع عشان كده قالوا لا ترفع دعوة دعاء يعني إلا بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم زي ما قال ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام إيه كمان؟ أعمله ربنا يثني علي في الملأ الأعلى القيام روى الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له وصححه الألباني من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور عارف قايم وانت كان نفسك تنام شوية بس تقول سيدي وحبيبي ما ينفعش أضيع ليلة من غير الوصال معاه يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد يقوم والشيطان قاعد يقول له عليك نوم طويل فارقد نام يا عم نام يا أختاه نام نام دلوقتي نام انت تعبان انت تعبان خليك شوية عشان تلحق الفجر عشان تعرف تصلي الفجر ويضيع عليه قيام ويضيع عليه فجر والشيطان بال في أذنيه يضحك عليه فيقول يقوم عليه عقد فإذا توضأ أو وضأ يده أول ما حطيت إيدك كده تحت الحنفية وبدأت تتوضأ انحلت عقدة يفوق شوية وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة وإذا مسح رأسه انحلت عقدة وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب يقول ربنا سبحانه وتعالى للملائكة اللي هم ورا الحجاب حجابه النور سبحانه وتعالى يقول لهم انظروا إلى عبدي بص على فلان ده من العباد يعالج نفسه يسألني ما سألني عبدي هذا فهو له يبقى مستجاب الدعوة أول بعد كده ما أنت تتوضى وتقوم تصلي ركعتين ولو خفاف ولو بقول الله احد بقول اعوذ برب الفلق بس في جوف الليل كده وانت بتجاهد لله تبارك وتعالى بعد كده تبقى في سجودك في دعائك وانت بتدعي ربنا وتقول له يا رب تقبل فهو له يا رب العتق من النيران فهو له يا رب الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب فهو له شفتوا قد ايه جميلة فيثني الله عز وجل عليهم يثني الله عز وجل عليهم في الملأ الأعلى برضو انه مجالس الذكر مجالس الذكر سواء كان من مجالس العلماء الله عز وجل يباهي بها مجلس علم تحضره في مسجد او ان احنا نجتمع في مقرأة في المسجد او نعمل كذلك مقرأة في البيت الاخوات يجتمعوا على طاعة مجلس من هذه المجالس الذكر الله عز وجل يباهي بأهلها في الملأ الأعلى فلو أثنى الله عز وجل عليك يبقى يرفع العمل وأنت في هذه المكانة الشريفة العظيمة ما تنسوش إلا رمضان الحملة ما تنسوهاش احنا المفروض ان الحلقة دي لكن لظروف القناة لانه الكل دلوقتي مشغول بقى ببرامج رمضان احنا ان شاء الله برنامجنا هيبقى ان شاء الله يوميا هيبقى احبك ربي باذن الله تعالى فكان المفترض ان شاء الله ان النهاردة كنا نبقى معانا احد الشباب كان هيكلمنا عن احوال الناس واحوال الشباب في الصيف لكن يعني تعذر الامر فلذلك إن شاء الله لو تيسر بإذن الله تعالى يكون في الحلقة القادمة إن تيسر نعمل معاكم حوالين الحملة دي عايزين نتحاور عايزين نتناقش عايزين نشوف إزاي ننفذ الحملة دي بشكل كبير وتصل إلى الجميع ما تنسوش فإنهم عدو لي إلا رب العالمين إلا رمضان فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم وأن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان اللهم سلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تدلك على المصير وانت لو قلبك كبير انت لو سرك في بير او قرارك لو خطير اوعى تفضل للهموم دايما اسير البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تدلك على المصير البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تدلك على المصير وانت لو قلبك كبير